أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حكايات الحروف حكايات الحروف اه ما احنا قلنا ان احنا بدأنا بالكلام على حكايات الحروف من الحلقة الماضية وكان كلامنا في الحلقة الماضية عن حكاية حروف المد الألف المسبوقة بفتح والواو المسبوقة بضم والياء المسبوقة بكسر والألف لا يسبق إلا بفتح والحركات الثلاث بتخرج من نفس مخرج حروف المد الفتحة والكسرة والضمة وتكلمنا عن التعريفات و آه جئنا بصورة لمخرج حروف الجوف واستاذن مخرجنا استاذ طارق ان هي تظهر على الشاشه آه ده مخرج الجوف هو المساحه البيضة ديت اللي هي من اسفل الى اعلى من الحلق لحد خارج الفم كل المساحه دي هي مساحه ايه مساحه مخرج حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء وبيخرج منها برضو إيه الحركات الثلاث آه الفتحة والضمة والكسرة يبقى المساحة دي كلها هي مساحة المخرج اه عشان كده المخرج حروف المد مخرج ايه مقدر مقدر يعني ايه ملوش تحديد نقطة معينة آه فيها تصادم بين- بينتج عنها المخرج يبقى كل المساحة دي العلماء ما يقدروش يحددوا مكان معين بيخرج منه حروف الايه المد وتكلمنا بفضل الله تعالى عن هذا الأمر بشيء من التفصيل وقلنا ان حروف المد آه ليس لها صفات ولا تتصف بصفة آه، الألف بس هو اللي يتصف بالتفخيم والترقيق وده في حالات معينة لكن الواو والياء ما لهمش صفات والألف برضه ملوش صفات لكن التفخيم والترقيق ده لأن الألف حرف تابع حرف إيه إمعة تابع عارفين التابع اللي هو إيه إذا قالوا قال وإذا لم يقولوا لم يقل أهو هو الألف كده الألف ماشي- ماشي مع الإيه مع الموجة زي ما بيقولوا طيب احنا اتفقنا في الحلقة الماضية آه، اننا هنتكلم بإذن الله تعالى وبفضله علينا عن الأخطاء الشائعة في حروف المد والحركات يبقى معانا الأخطاء الشائعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام اولا قبل ما نبدا في الكلام على الاخطاء الشائعه احنا اتفقنا في الحلقه الماضيه على ان لكل حرف من حروف المد او لكل حركه هيئه للشفتين تمام واستدلنا بقول الامام الطيبي وكل مضموم فلن يتم والمضموم الهيئه بتاعته هيئه حرف المد اللي هي الواو وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم اي المكسور المخفوض يسمى المخفوض لا يتم إلا بهيئة للشفتين وهي الكسر إسقاط الفك إلى أسفل بخفض الفك وطبعا مع الياء مع الكسرة الياء والمفتوح بالفتح فهم ولا يتم الفتح إلا بانفتاح لما ما بين الفكين للحركة حركة الفتح أو للألف المادية يبقى أنا مهم عندي تحقيق الحركة آه طب ليه يا شيخ ما احنا ممكن نجيب الحرف المادي من غير ال- الهيئة ما في ناس بتقول لنا الشفتين ما بيتحركوش لا لا لازم من هيئة للضمة وللواو وللكسرة والياء وللفتحة والألف طب نقول هيئات صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هيئة الفتح انفتاح بالفكين أقول ما طب لو ما فتحش بالفكين هتبقى إيه ما الحركة إيه ما لا هي فتحة لا هي ال- ال- ال- حرف المد والحركة لا هي آه، ألف ولا هي ياء بالاتنين ما ما ينفع قا ما ينفع قا سامعين ضم كده واو لا قا لازم امط شفتين الامام قو الكسر والياء ما اقولش ق برضه عملت ايه ما حققتش الهيئه بتاعت الحركه قي لابد من اسقاط الايه الفك يبقى ل- للحروف الثلاثه هيئات والايات دي هتنفعنا في ايه في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي وهن يعني هنستعين بالله اولا ثم بهذه الهيئات لايه بقى لضبط حروف المد في النطق طيب اول خطا بيقابلنا وهو خطا مشتهر او مشهور وتكلمنا فيه كتير لكن لابد من بيانه هذه المره ايضا الا وهو خروج حروف المد من الانف بعض العلماء وهم الع- وهم العلماء المحققين قالوا بان خروج الغنه مع حروف المد هو لحن جلي واحنا عارفين ان اللحن الجلي زي ما اتكلمنا قبل كده هو ما ياثم ايه فاعله اللي يقع في اللحن الجلي آثم ليه؟ لأنه زاد في القرآن أو أنقص من القرآن أو غير في القرآن أو بدل في القرآن ف طيب آه، الزيادة فين يا شيخ؟ اه ما هو حضرتك لما تركب غنة عشان تجمل بيها الصوت انت اضفت غنة لم تثبت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قول لي ده انا ب- ده انا يعني ده بيخلي صوتي حلو والناس بتستمتع الناس بتصلي ورايا بتبقى مستمتعة والناس بتسمعني بتبقى يعني سعيدة جدا يعني اه ماشي ما هو ي- يعني ينبسطوا ويسعدوا وتأدي أداء كويس وصوتك يبقى جميل جدا وده المطلوب يعني نزين القرآن نزين القرآن بالأصوات اه زين زين بصوتك لكن أي خروج عن حدود ضبط القراءة ما ينفع يعني واحد أداؤه بي يعني أنا في في في إحدى ال- ال- ال- ال- ال- المحاضرات آه، واحد قال لي ده في آه، شيخ بدل ما بيقرا القران بينونو مش مصدقين طب اسمعوا الكلام ده كده اما واحد يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وال انتوا انتوا فهمتوا حاجة من اللي أنا قلته؟ ربما يكون تكون مستمتع حضرتك وحضرتك تكون مستمتع بالقراءة لأن الصوت الغنى نفسه لذيذ حتى تعريفه كده عند أهل العلم الغنى هي صوت لذيذ مركب في جسم الميم والنون يشبه صوت الغزال الغزال فعشان كده الصوت لذيذ فاحنا بنستمتع لكن ده كل دي كل اللي انا شغال فيه ده ايه كل اللي شغال فيه ده غنى لا تصح القراءة بها لأن الغنى أصلا ليها مواضع مواضعها ايه مواضعها مع الميم والنون في كل حالتها وعند إخفاء النون الساكنة والتنوين في حروف الإخفاء وإخفاء الميم الساكنة في حرف الباء وعند الإدغام بغنة للنون الساكنة والتنوين مع الواو والياء اه في الحالة ديت بركب الغنة لكن فيما عدا ذلك ما في غنة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغنة في حروف المد ولا في الحركات بدليل ان العلماء لما يعني آه، وضع بداوا يضعوا قواعد علم التجويد ما فيش عالم منهم ولا ناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم آه، قال بان الغنه تصاحب حرف المد ما في حد قال الكلام ده ولا ليه اصل طيب آه، خلاصه الكلام يعني نتخلص منها ازاي قلنا قبل كده وهنقول تاني محتاجين اننا نعمل ايه نعمل هيئه للشفتين عشان نتخلص من الموضوع دوت اما اجيب القاف المضمومه وبعديها واو قو انا كده خلصتها من الغنى يا ريت الكاميرا تقرب عليا شويه عشان ابين بس ايه الهيئه لانه الهيئه مهمه جدا انا بقول ايه قو لازم الهيئه دي تبقى موجوده قو طيب انا لو ما عملتش الهيئه دي هتبقى ايه لازم الفتحه دي تبقى محدده كده طب لو قللت الفتحه هتبقى ايه قوم خيشوم طب لو انا ما حدش الهيئه دي هيبقى ح- صوت الواو م- آه، يعني مش باين مش واضح قا ولا الضمه قا قاضي مش مظبوطه خالص صح يبقى محتاج ان انا اعمل ايه امط شفتين للامام بدون مبالغه والفتحه بتاعه الفم تبقى كبيره شويه نوعا ما يعني ما تبقاش مقفوله اقول قو لو زادت عن كده هتبقى قو وده خطا طبعا ولو قلت عن كده هتبقى قو طب نجيب بقى الخطا والصواب ونشوف الهيئه اتغيرت ازاي قو خدتوا بالكم ده حاجه بسيطه جدا ده ده لكل اللي عملته ان انا فتحت الشفتين زياده شويه هو ده اللي خلص معايا الغنه تاني قو صفيت اه ده اللي عايزكم تعملوه طب مع الياء والكسره يا شيخ ما احنا قلنا الياء والكسره من مخرج واحد والكسره بنت الياء طيب اقول مثلا قي قي الغنة شغالة في الكسرة وفي الياء طب بصوا كده قي ايه اللي عملته اسقطت الفك الاسفل بس طب انا هجيب الخطأ بقى قي شفتوا مجرد ان انا اسقطت الفك الاسفل قليلا بس ما نزلتش الفك قوي بقى ما اقولش قي برضه ده مش مقبول خالص يعني لا ده مقبول ولا ان انا اقرب الفكين من بعض مقبول لان عندي حال كسر وليه هيئه رجعنا تاني نحتاج الهيئات طب مع الفتح وال... وال... والالف الماديه يا شيخ اه محتاجين ان احنا نعمل انفتاح طولي بقى اقول ايه قا ده الصواب الخطا قا طب اجيب الخطا قا الفرق بين الخطا والصواب ايه شعره خلاص يبقى عرفنا نتخلص ازاي من الغنه وده يمكن المشهور في الاخطاء آه، في اخطاء حروف المد والحركات طيب نكمل ايه خطا تاني بيقابلنا يا شيخ خطا تاني بيقابلنا هو تفخيم الالف الماديه آه، عند التقائها بحرف مرقق احنا قلنا الالف الاصل فيها ايه هي تابع ملاش اصل لا تفخم ولا ترقق الا حسب ايه ما قبلها اما اقول السماء الشيخ غالب عليه الاداء ان هو يضخم صوته كده عشان يعمل ايه آه، مقامات وبتاع والكلام ده كله وعلى فكره ما فيش حاجه اسمها مقامات في القران ما ينفع ان انا اقول ان في مقامات موسيقيه بضبط بيها قراءه القران القران لا يحتاج لاي شيء القران لا يحتاج في قراءته لموسيقى ولا ل- ل- لمخالفات القرآن يحتاج إلى التلقي ضبط مقامات موسيقية والكلام ده كله ما ما له أصل ما له أصل يعني يعني آه، تخيلوا كده ان آه، ان التابعين او الصحابه كانوا ماسكين معازف وبيعزفوا والقران شغال ما ينفع الكلام ده كله ما ينفع ان انا اتعلم القران بالمقامات الموسيقيه طيب آه، آه، انا بقى الاداء بتاعي محتاج ان انا اضخم ما ينفعش برضه طب اللي بيقول كده بيقول ايه السماء محتاج يعمل حاجه واحده بس اللي يعمل انفتاح السماء مع ابتسامه بسيطه لان احنا قلنا ان حروف التفخيم والترقيق هو عب- هم عباره عن ايه عباره عن هيئتين هيئه للتفخيم وهيئه للترقيق للتفخيم هيئه مط شفتين قليلا امام اقول الصالح الصالي صا هي ايه هي تبويزه وقليله طب وال... و... و... و... والترقيق بقى ماء بناء خلاص طيب ده الخطأ الثاني طب الخطأ اللي بعد كده ايه إمالة حرف المد والإمالة برضو هيئة إيه حكاية الإمالة دي اه حضرتك وحضرتك ممكن تميلوا حرف انا كل كلامي دلوقتي على حروف المد لسه هنتكلم عن الحركات يعني احنا ه- هناخد ه- يعني كلامنا في الاول هيبقى عن حروف المد والاخطاء الشائعه وبعد كده هننتقل للحركات يعني ايه اماله اماله ان انا بخلي حرف المد بين بين اقول السو انا ما قلتش السو ولا قلت السوي لا جبت لا كسر ولا جبت ضم انا جبت حاجه بين الاتنين يبقى خطا انا اقول السو هو فيها تفخيم سنه لكن انا عملت اماله هي السو يبقى الهيئه مهمه جدا ايه تاني هنيئا مريئا ده الصواب هنيئا مريئا ري ايه يا عم الشيخ راح فين دي ياء مرققه ياء ماديه ما ينفعش ان انا اقول هني لا كده انا رحت ناحيه الالف وبحقق الكا... الياء يعني بقى حرف بين الياء والالف وهذا خطا هي هنيئا مريئا بس خلصت الشغلانه خلصت بايه بهيئه للشفتين ومن غير تكلف ولا تعسف ولا خناقات كفانا خناقات في قراءه القران والله كفانا خناقات بالفعل في قراءة القرآن القرآن مش محتاج القصة دي خالص القرآن محتاج ان نقرأه بشكل سهل ولو رجعنا للطبيعة مش هنعمل الكلام ده كله يعني القصة كلها في ايه في ان احنا بنتكلف عشان ايه عشان نضبط القراءة طب ده حضرتك كده وحضرتك ما بتضبطوش القراءة ده انتوا بتقعوا في لحون ربما تكون جلية يأثم فاعلها طب ولو حتى آه، خفية الخفية العلماء اختلفوا بين انها مكروه الاتيان بيها وبين انها آه، يأثم فاعلها برضه لان الاصل في القراءه الايه الاتباع القراءه سنه متبعه النبي قرأ القرآن بكيفية معينة وبصوت معين وبأداء معين وصل القرآن للصحابة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه للتابعين وإلى تابع التابعين إلى أن وصل إلينا بهذا الشكل جمل الصوت وبمناسبة بس يعني آه تجميل القراءة بالصوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه آه صلوا على النبي الأول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن صوتك يبقى جميل اه لكن الحديث هنا يعني ما ينفعش ان انا اقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يبقى اللي صوته مش حلو وأداؤه مش حلو النبي يتبرأ منه ما ينفعش ما ينفعش ده ثابت ان بعض القراء القراء بعضهم كان صوته مش حلو مش جميل لكن طبعا القراءة صحيحة فأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا ليس منا من لم يتغنى التغني بالقرآن هو ضبط القراءة يعني ايه يا شيخ يعني ان حضرتك تحقق الغنة مظبوطة بالضابط اللي قرأ بيه النبي عليه الصلاة والسلام واللي العلماء عوضوا له القاعدة بتاعته ان حضرتك تحقق المد بالمقدار بتاعه ان حضرتك تحقق الادغام كما كان يدغم النبي صلى الله عليه وسلم هو ده وغيره وغيره من الاحكام يبقى احنا محتاجين ايه محتاجين حاجه واحده بس محتاجين احنا نضبط الاحكام ضبطنا الاحكام يبقى احنا بنتغنى بالقران لكن جمال الصوت ده مطلوب جدا انا ب... يعني دائما ابحث عن شيخ متقن صوته جميل اصلي وراه لكن صوته جميل وعمال يلخبط الدنيا ما ينفع بياكل غنن الغن عنده اربع حركات ده انا انا انا في واحد سمعته قبل كده كان بيجيب الغنه ست حركات يعني ما في حد قال بكده خالص والمد ممكن يوصل معاه ل 17 18 حركه بسبب ايه بسبب ان الشيخ ايه الاداء بتاعه والمقام اللي هو درسه او اللي اتعلمه ها محتاج ان هو يعمل يطلع هنا وينزل هنا ويقف هنا عشان يضبط لا ما ينفعش الكلام ده كله ما ينفعش اخضاع القران لاي شيء احنا قلنا ان القران ليه قواعد لابد من قراءه القران بهذه القواعد والضوابط اللي أقرها العلماء واتفق عليها العلماء واستنبطوها من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يبقى احنا محتاجين ان احنا نحقق الهيئة وما نبالغش في نطق حروف المد ولا نخلي الأداء يبقى غالب على القراءة ايه تاني آه عندنا مشكلة تانية نقصان زمن المد وزيادته وده خطأ برضه شائع ومنتشر قوي أما أقول قولوا آمنا قولوا آمنا أنا كده جريت بالمادة الطبيعي هي قولوا لازم أوزن لازم أوزن المدود لو ما وزنتش المدود وضبطتها هتبقى مشكلة بالنسبة لي مثلا في في في قوله تعالى في سورة البقرة آه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه نعد بقى مع بعض مدود ونشوف بقى احنا بنقراها ازاي مما ادي اول مد الف ماديه كا الف ماديه نا الف ماديه فيه ياء ماديه عندي اربع مدود طبيعية كل مد بحركتين يبقى عندي 8 حركات في مما كان فيه وقبلهم غنى حركتين يبقى 10 حركات في مما كان فيه طب نظبط المدود ازاي هسمعكم الاخطاء فاخرجهما مما كان فيه ده خطا طبعا انا كده ما وزنش المدود واللي يعني المقطع ده من الايه يضبط اي واحد عنده المد الطبيعي شويه يعلى وشويه يوطى شويه يبقى زايد وشويه يبقى ناقص وشويه يبقى مظبوط طب اسمعوا مني كده ضبطا لأزمنة المدود فأخرجهما مما كان فيه كان فيه مما كان فيه بس ظبطتها لكن ما قلتش مما كان فيه كان فيه ايه ده انت اسقطت حرف مد وهنشوف دلوقتي في مصايب لو اسقطت حرف مد او ضفت حرف مد ممكن اغير معاني في القران انا بقول مصايب واقصد كلمه مصايب والله مش بصعب عليكم المساله ده انا بقول لكم اقراوا القران بشكل سهل انا بقول لكم ابعدوا عن التكلف والتعسف ده- ابن الجزري يقول آه، وليس بينه وبين تركه التعسف والتكلف الا رياضه امرئ بفكه محتاج بس ان احنا نحرك الفك ده ما نثبتش الفك ده في ناس بتقرا والفك ده ثابت بشكل ما اعرفش يعني هو يعني ايه مربوط ولا ايه يقرأ ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن يا, يا أخي الله يهديك ده في حروف ضعيفة أنت ضخمتها في حروف محتاجة مني هيئة للشفتين في حركات محتاج هيئة للشفتين ل- محتاج الفك ده يتحرك اللسان يتحرك مش احنا اتكلمنا على الصفات قبل كده وقلنا ان الصفات مهم جدا الاتيان بالصفات وضبط الصفات هربط الكلام ده ازاي وامتى محتاجين ضبط آه، القراءة بشكل سهل وأقسم بالله يمين أحاسب عليه أمام الله أن قراءة القرآن سهلة وليست صعبة ده في ناس بتعاني في ناس سابت حفظ القرآن بسبب مبالغة بعض معلمي القرآن ومعلمات القرآن في التعليم وأنا قابلتهم والله أخ يقول لي أنا اتعقدت إذا كان قراءة القرآن بالشكل ده وأنا لسه ده في واحد قال لي قعد ست شهور في الفاتحة تخيلوا ست شهور بيتعلم يقرأ الفاتحة من قال هذا من قال هذا ده احنا لو خدنا الفاتحة ست شهور وخدنا كل مثلا خمس ست آيات ست شهور احنا إن شاء الله بإذن الله تعالى محتاجين عمر على العمر على العمر عشان نقرأ القرآن بس ونختم ختمة كده قراءة أه، مين اللي قال ده؟ ليه نبالغ؟ ليه نتكلم؟ والله الأمر سهل اقول كده قو شفتوا سهله ازاي قا سهله قي لا اتكلفت ولا وشي احمر ولا ده في ناس آه، يعني عزكم الله في العروق هنا بتبقى في عروق هنا بتبقى يعني بارزه كده بسبب ايه بسبب نطق الحروف المد ليه يا اخي ده الموضوع صعب س- سهل جدا والله مش صعب يعني سهل طيب يبقى احنا محتاجين ايه ضبط الايه المدود ما اقولش آه، وأنزل من السماء ماء فأخرج به ما فعش لازم أمد الإيه ال- المد ياخد زمنه الطبيعي لو عندي المد أربع حركات يبقى مد أربع حركات لو زدت خمسة يبقى وقعت في لحن خفي آه لكن لحن ليه؟ لأن أنا عندي مثلا المد المتصل زي ما هنعرف بعد كده في الكلام على المدود المد المتصل لينا فيه أربعة وخمسة وستة انا لو بقرا من طريق فيه اربعه و اتيت بخمسه بخمس حركات جئت بخمس حركات يبقى انا كده عملت ايه ركبت طريق على طريق لان في بعض الطرق فيها خمسه بس انا المفروض اقرا المتصل باربعه في الوصل قراته بسته في الوصل يبقى انا كده ايه ركبت طريق على طريق مهم قوي ان انا اعرف الكلام ده كله عشان ما اقعش في تركيب الطرق واحنا اتكلمنا قبل كده فاكرين زمان اتكلمنا عن طرق حفص وباذن الله تعالى ان شاء الله هنعمل لها اعاده وهنتكلم عن الطرق كلها وتجميع الطرق المت- المتوافقه باذن الله تعالى عشان نعرف يعني ايه طرق ده احنا يعني لو قلنا آه، طريق طريق ايه آه، آه، روض بمعدل عن الفيل مين هو الفيل ما حد يعرف ان ده احد العلماء الكبار وناقل طريق وناقل طرق مش طريق ده م- الفيل منقول عنه 16 طريق 16 طريق اه منقول عنه 16 طريق واحنا ما نعرفش مين هو ولا اسمه الك- بالكامل الكلام ده كله محتاجين نعرفه لازم نعرف اسماء م- علمائنا ومشايخنا اللي ربنا جعلهم سبب وسخرهم لخدمه كتابه ووصلوا لنا القران صحيح سليم منقول بشكل صحيح قراءة ورسما وكل ما يخص القرآن فيما في علوم القرآن وفي, وفي كل ما يخص القرآن نكمل طب كلامنا احنا قلنا ايه آه الخطأ اللي بعد كده هو ان انا انقص المادة او ازيد ومش هقف عليها كتير لان احنا طبعا عارفين طالما بنظبط الازمنه وقلنا الازمنه قبل كده ان انا آه، آه، حرف المد الطبيعي حركتين وبعد واحد اتنين لو آه، منفصل ليا فيه أربعة وخمسة وستة حسب الطريق اللي بقرأ فيه ل- لو متصل لو منفصل ليا اتنين أربعة وخمسة وستة في بعض طرق حفص فيها خمسة للمد الإيه المنفصل والمد لازم ست حركات ببعد برضو ستة على ايديا طيب ايه من الاخطاء التانية بقى وده خطأ برضو ايه يخضع للاداء شوية اللي هو ترعيد الصوت بالمد صلوا على النبي طيب بقالنا كتير ما صلناش على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بنسمع ناس تقول غير المغضوب عليهم ولا الضال ايه يا عم انا مش عارف ده, ده يعني ماله ده انتوا عارفين بيعمل ايه كده لو تعرفوا هتزعلوا قوي عليه وتحذروه تقولوا يا اخي خد بالك انت كده عمال تجيب الفات ضاء لو انا حط الفات جنب بعضيها هتيجي بالشكل ده آه السوء ما ينفعش الكلام ده كله الكلام ده كله خطأ ده دي العلماء يقولون أنها بدعة ابتدعها القراء وهي محرمة شرعا علماء القرآن قالوا أن دي بدعة مبتدعة في قراءة القرآن ابتدعها القراء أو بعض القراء وهي محرمة شرعا واحنا لنا كلام بإذن الله تعالى حلقة كاملة عن البدع التي يقع فيها القراء وهي مثل الترقيص والتحزين والترعيد وما شابه ذلك لكن مهم قوي ان انا اعرف الكلام دوت ان انا كده بضيف الفات فخد بالك يا اخي بالله عليك انت كده عمال تضيف القران والقران منزه عن الزياده والنقصان والتبديل والتحريف وقلنا قول الامام الخقاني وما زلت بعيده يا ريت تحفظوه زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل البر المد لازم يطلع صريح الضاء السوء وهكذا ما ينفع ان انا اعمل ترعيد للمد الترعيد ده بينتج عنه ايه الف الف الف الف واو واو واو واو يا يا يا يا ما انزل الله به من سلطان طيب الخطا اللي بعد كده من الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا اللي بيقراوا القران في حروف المد ادغام الواو الماديه في الواو المتحركه وده مشتهر جدا ازاي يا شيخ احنا عندنا الواو الماديه اذا التقت بواو متحركه هتبقى مد طبيعي لان سبب المد اما همزه او سكون ما جاش بعد حرف المد همزه او سكون يبقى ما عنديش مد طويل عندي مد ايه طبيعي اللي هو حركتين بس طيب امد ازاي او ما اضغمش ازاي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام عندنا امنوا وعملوا امنوا دي هو ماديه نشوف شروطها كده توافق شروط المد اه النون مضمومة نو والواو ساكنة يبقى دي واو مادية التقت بواو متحركة في الكلمة التي تليها و طب حرف المد يضغم في في في حرف مشابه ليه لا الواو المادية لا تضغم في الواو المتحركة الياء المادية لا تضغم في الياء المتحركة الالف المادية ليس لها ايه شبيه متحرك خلاص طيب طب ما قول لنا الخطا طبعا عشان نعرف احنا عشان ما, ما, ما نقعش فيه طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام الخطا ايه اقول امنوا وعملوا طب بالله عليكم ما بتسمعوا حد بيقولها كده والله انا بسمعها كتير جدا امنوا وعملوا ده خطا يا اخي انت كده ادغمت الواو الماديه في الواو المتحركه انقصت من زمانها وخليتها واو عاديه تضغم وهي لا تضغم الواو الماديه لا تضغم طب الصواب ايه يا شيخ امنوا وعملوا شفت لما ريحت على الواو جبتها من غير ما اعمل عنف ثلاث مظبوط ازاي امنوا وعملوا امنوا وعملوا طب هات لنا مثال للياء طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام ما هو لو لو انا مش قادر اوصل لكم بالمعلومه على الاقل استفيد بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام الذي يوسوس بنسمع الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يو ذي يو يبقى انا كده شددت الياء مش الياء المشدده اولها ساكن والثاني متحرك لكن الواو المديه طب حد يسالني كده يقول لي الفرق بين الواو المديه والواو اللينه ما الواو اللينه ساكنه برضه بس قبلها مفتوح ولو المادية ساكنة قبلها ايه مضمون الفرق في الزمن كمان غير المخرج زمن الواو المادية حركتين طب زمن الواو المتحركة او الواو الساكنة المفتوح ما قبلها رخاوة جريان صوت وده زمن قليل اقل من المد بكتير اقول او دي الواو اللينة في الواو المتحرك الواو المادية بقى و في فرق ولا لا تاني و او في فرق فرق كبير في الزمن فانا لو انقصت من الزمن دخلت في الواو التانية خالص اقول امنوا وعملوا ده خطأ هي امنوا وعملوا الذي يوسوس لا الذي يوسوس بس وده من الاخطاء المنتشرة جدا جدا جدا ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلنا في حروف المد اضافة بقى الف او انقاص الف او اضافة واو او انقاص واو او اضافة ياء او انقاص ياء ودي بقى حدث ولا حرج اللي بتغير بقى في معاني كتير قوي قوي من الكلمات القرآنية قول رب العزة ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ده الصواب اسمعوا الخطأ كده ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ليولون ليولون الأدبار ليولون الأدبار ليولون ده لا ده نافي هم عهدوا ربنا انهم مش هيولوا الأدبار مش هيفروا ده كده انا غيرت معنى يا نهار ابيض ده مصيبة ليولون الأدبار ده بيعهدوا ربنا ان هم هيفروا من من المعركة ايه ده وده خطأ منتشر منتشر جدا سببه ايه سببه ان انا بجري من احرف المد ما بدلوش الزمن بتاعه الطبيعي لا يولون الادبار مش لا يولون لا يولون دي مصيبة ده انا كده وقعت في استشكال كبير جدا ده انا بدلت وحرفت في القرآن تحريف في الرسم وتحريف في المعنى اسقطت الف موجود طب نجيب مثال لحرف تاني احنا كده اسقطنا نجيب لحرف مضاف لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه بعض الناس يضيف حرف الألف يقولك إيه أو لا أذبحنه يا نهار أبيض سيدنا سليمان قال إيه ها ده لو ما جاليش بحجة على غيابه ها لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه هذبحه لو قلت هنا أو لا أذبحنه أنا غيرت المعنى يبقى سيدنا سليمان, سيدنا سليمان قال أنا مش هذبحه مفيش ذبح للهدهد ده المعنى اتغير آه بسبب إيه؟ إني أضفت ألف طب وده بيضاف ده كتير قوي بقى أضفت الألف دي كتير قوي بقى والواو والياء شوفوا حضراتكم حدثوا ولا حرج في إضافة المدود طب سببه إيه؟ سببه إن أنا بتك على الحركة شوية فطلع من الحركة حرف مد وده خطأ ده مصيبة لأن في بعض الأحيان زي ما شفنا دلوقتي تغير المعنى المعنى في الآية الأولى تغير والمعنى في... و... و... وليهم نظائر كثيرة ومثال و... و... و... و... يعني متمثلات ك... كثيرة في هذا الباب يعني لينا في في هذه هذه ال... ال... ال... الأخطاء يعني شبا... شبا... يعني شبيهات كثيرات لينا أمثلة كتير جدا جدا جدا من الأخطاء في هذه الإيه؟ في إضافة ألف أو انقاص ألف طيب نجيب بقى حرف برضو مد تاني توليد مد تاني إن الله ده كتير بقى منتشر قوي بقى منتشر قوي إن أنا أولد حرف في مد قبل ما أخش على المشدد إن الله إن هي إن أنا ولدت حرف مد طيب إيه تاني عند الدخول على الغنن ينفقون شوف المبالغه هي اللي وصلت لي كده انا جبت واو بعد الياء قلت يون هي يون خطا والله خطا ان انا اولد حرف مد والسبب ايه العنف انا عايز استعد للغنه فاستعد لها بحرف مد يون يون ايه يون دي ده حتى يعني حتى انتوا مش قابلينها مني والله ناس بتقرا هكذا ميو طيبات انا داخل على اخفاء عند الطاء ميو ايه ميو دي من ولي من يقول اجيب الف بعد ال- الميم ليه ماي ليه هي من يقول من ولي من طيبات اخطاء يعني تخيل واحد بيضيف حرف في القران ويقول لك انا ما عملتش حاجه ده انا بحقق نطق الحروف والشيخ قال لي يعني اتك قوي عشان تبين الغنه آه، طب ما ده خطا ده ما ينفعش ده انت كده ولدت حرف مد من جنس الحركه اخر خطا في حروف المد ولسه ما اتكلمناش على الحركات اخر خطا في حروف المد هو ايه هو الوقوف على حرف المد بهمزه يعني اضيف همزه بسبب ايه قطع صوت المد بنسمع كتير والضحى انت سمعتوا مني همزه ولا لا والضحى اه والله جبت همزه موسى عيسى ايه عيسى إيه دي ما ينفعش والله خطأ موسى عيسى والضحى اه لازم طب ايه اللي حصل اللي حصل إن حضرتك قطعت الصوت عشان ايه برضو الاداء حكم في الج- حكم بكده انا الحروف المد ايه احنا قلنا تعريفها ايه حروف مد ايه للهواء تنتهي لازم اخلي الصوت ينقطع لوحده اقول موسى عيسى والضحى ما اقولش موسى عيسى الضحى ما ينفعش انت كده اخطأت خطأ كبير انت كده اضفت القرآن حرف مش موجود فيه ده احنا عمالين نضيفه ونحذفه ما ينفعش القرآن ما ينفعش معاك الكلام ده كله واللي خلصني من كل ده ان انا اقرأ بشكل سهل انا مش هقدر اتكلم في الحركات لان الكلام في الحركات هياخد وقت تا- كبير تاني فانا هكتفي في هذه الحلقة بالكلام على حروف المد وإن شاء الله في الحلقة القادمة أتكلم بإذن الله تعالى عن الحركات ونعمل مدخل بقى لحروف المد وبعد كده نبتدي نتكلم عن حروف المد عن عن المد وأنواع المد هذا ما أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل أخرج إلى فاصل قصير ثم أعود إلى حضراتكم لنصح صورة من القرآن الكريم من جزء عامة وهي سورة العاديات فاصل قصير وأعود إليكم السلام عليكم
عدنا بفضل الله بفضل الله
السلام عليكم ورحمة الله عدنا بفضل الله مع سورة الضحى وسورة العاديات وقبل ما نتكلم عن سورة العاديات ونقراها إن شاء الله ونصحها ونتلقى اتصالات حضراتكم احنا كنا وصلنا في التحفة لفين؟ اه الناس اللي بتتابع معانا بتحفظ معانا وصلنا لفين؟ اه احنا خلصنا باب أحكام النون الساكنة والتنوين بعد كده عندنا باب أحكام الميم والنون المشددات وبعد كده عندنا باب أحكام الميم الساكنة هقولهم بشكل سريع عشان ده الواجب بتاعنا والمرة الجاية نعرضهم مع باقي التحفة ونقولها كلها بإذن الله تعالى لحد ما نقف ما ما, ما آه، لحد الميم الساكنة والت... آه، الميم الساكنة أحكام الميم الساكنة طيب نقول بقى بإذن الله تعالى كده واسمعوني إن شاء الله اللي معاه تحفه يفتحها ويتابع معايا عشان في ناس بتقرا الباب ده اللي هو باب الميم والنون المشددات بشكل خطا قال الناظم وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنات بادا بس هو دول البيت واحد بس وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنات بادا يبقى الميم والنون بتغن اذا شددت ماشي وسمي ال- ال- الغنه ديت سمي او الحرف ده سميه سميه حرف اغن وسمي حرف غنة بدا اذا بدا لك فسميه حرف غنة طيب نجيب بقى احكام الميم الساكنه والميم إن تسكن تاجي قبل الهيجا لا آلي في اللينات لذي الحيجا أحكامها ثلاثة لمن ضابط إخفاء إدغام وإظهار فاقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لا دواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي هقولها تاني بس بعد ما تصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك والميم إن تسكن تاجي قبل الهجا لا آلي في اللينات اللي ذي الحجا أحكامها ثلاثة لمن ضابت إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لا دواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي بارك الله فيكم نحفظ بقى ان شاء الله ومعنا اول اتصال يعني واضح ان احنا مش هنلحق نصح عشان الوقت معانا اتصال من العراق السلام عليكم السلام عليكم معانا ام انتصار ام هشام أم هشام أم هشام اهلا بيك ام نعم.
هشام
يسلم. بارك الله بقناة الرحمة آه، بارك الله فيكم
ممكن أقرأ اتفضل حضرتك من اول العاديات بقى ان شاء الله
العاديات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا طب نحقق بس القلقله ام هشام نحقق القلقله بس نعم.
والعاديات ضبحا فالموريات ولا.
قدحا ما اقولش قدحا لان كده بحرك الدال مم.
قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات.
فالمغيرات نقعا.
فالمغيرات فالمغيرات.
لا فالمغيرات على طول
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد لحب الخير أفلا يعلم لي، مش لحب.
الخير لشديد لحب لحب الخير لحب الخير لحب الخير ايوه لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ نفخم لخبير الراء بس ان ربهم
إن ربهم بهم ما اقولش ان را يومئذ إن لخبير.
بص ح- بص حضرتك ام هشام ما اقولش ان ربهم نعم.
ان را ان رب- ربهم إن- إن ربهم ايوه احسنتي
إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيكم أم هشام معانا الاستاذه نور من القاهره السلام عليكم السلام عليكم اهلا بيك استاذه نور
أهلا اتفضلي.
بحضرتك يا شيخ أشرف والله لا يحرمك أجرنا يا رب آه، جزاكم الله خيرا أعوذ بالله أقرأ اتفضلي حضرتك قبل بس ما تقراي بس في سؤال جالنا على ال SMS بيقول ارجو شرح المد اللازم والمنفصل والجائز ده ان شاء الله احنا جايين له في الطريق احنا كده كده ماشيين بتسلسل هنتكلم عن احنا اتكلمنا عن مخرج حروف ال- الجوف اللي هي حروف المد واتكلمنا عن الاخطاء الشائعه لسه هنكمل الاخطاء الشائعه وبعد كده هنخش على المدود تفصيل ان شاء الله اتفضلي يا استاذه نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم لا الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوصا فوصا لا فوسا فوسطن به جمعا.
فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا مم.
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم لسه بنحذر دلوقتي بنقول ما نقولش ان صح إن يبقى ان ربهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير هي لا ولا لا لخبير لا خبير إن ربهم بهم يومئذ لخ- لخبير لا يومئذ لا خبير عارف حضرتك بتعملي ايه يا استاذه استاذه نور اسمعيني حضرتك بتعملي ايه بتستعدي لص- للخاء المفخمه من اللام بتقولي لا خا خلينا نجيب اللام بهيئه ابتسامه بسيطه كده ان ربهم بهم يومئذ لخبير لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير احسنتي بارك الله فيكي معانا الاستاذه شيماء من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا استاذه شيماء اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان لا ما اقولش اعوذه أعوذ أعوذ مم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحماني حي الكسر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا ضبحا ضبحا تمام فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا صبحا صبحا صبحا صبحا تمام فأثرنا به لا مفيش ألف فأثر فأثرن به فأثرن به نقعا مم.
فوسطنا به جمعا فوسطن به الطاء مشكلة بقى مش عارفة انطق لا لا بص حضرتك كده. فوسط فوسط ايوه وصلها بقى فوسطن به فوسطنا به لا ما تقفيش على الطاء ما تقفيش صوت فوسطنا ايوه بالظبط كده فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور لا بعثره لا بعثره دي آه، ورش بعثره ثرة بعثرة. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور احسنتي
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا خبير لخبير بارك الله فيكي آه، استاذه شيماء معانا الاستاذه نهاد من المنيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا ازيك يا بحضرتك شيخ أشرف في نعم والله الحمد لله جزاك الله خير خير جزاكم ان شاء الله آه، اقرأ اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فاثرن به
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لا لكنود.
لربه لا لا مكسوره لربه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير له حب ليه لا مكسوره ليه.
ليه عارفه ليه حضرتك اتلخبطتي يا استاذه نهاد آه لان انا عندي اللام مكسوره وبعدها ايه الحاء آه.
مضمومه صح اللي آه.
بيحصل ايه انا محتاج تغيير الهيئه ليحو ليه حب أيوة بالظبط.
وإنه لحبه لا لسه لش- بتضم اللام وانه لحب- لحب الخير لشديد وإنه لحب لحب الخير لشديد هم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور لا وحصل الفخر راء ما القبور
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم لا عندي اخفاء يومئذ هنا ان ربهم بهم يومئذ إن ربهم بهم يومئذ لخبير يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ اتفضلي نادية تقرأ طب اسمعها ان شاء الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتك اتفضلي اتفضلي بسم الله الرحمن الرحيم لا اول ما اقرا نستعيذ بالله ونجود للسعاده ونجود للبسمله يعني كلام نقرا قران لان ال- ال- الاستعاذه تجود والبسمله لا تجود لان البسمله ايه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا لا ك- انت احنا كده بنضيف حرف الف واحنا لسه بنحذر من اضافه حروف مد او انقاص حروف مد فاثرنا كده بقت نون عظمه
فأثرنا به نقعا فاثرنا به فأثرنا به نقعا تمام فوسطنا به جمعا مم.
إن الإنسان لرب لربه لا لا ل- لي لربه إن إيه، الإنسان بص ل- نقول حركتين كده ونظبطها مع المد آه ان الانسان لربه مم.
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لحب لك- لا وانه لي لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه إن ربهم بهم ان ربهم بهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك استاذه ناديه عافيك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه معانا ام عبد الرحمن من حلوان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف اهلا بيكم يا عبد الرحمن جزاك الله خيرا يا رب خيرا جزاكم ان شاء الله قبل حضرتك بس ما تقراي انا قلت البسمله ايه فعند الامام حفص البسمله ايه انا اقصد عند الامام حفص ماشي حاضر اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناخد بالنا ما نقولش الرحيم الرحيم كده كاني بجيب الف بعد الايه بعد الراء ومفيش الف الرحمن الرحيم احسنتي والعاديات ص- والعاديات ضبحا ضبحا ضبحا ضبحا ضبحا تمام فالموريات قدحا ما اقولش قدحا قدحا.
قدحا قد مش قدا آه، بس عشان بس يعني ممكن يكون في آه، لدغ شوية بس لا لا مش حاجه ان شاء الله اتفضل
ف- فالموريات قدحا تمام فالمغيرات ت- سبحا تمام فأثرن به نقعا فاثرن به فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا مم.
إن الإنسان لربه لا لك ان الانسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لا مش لا لي آه، لربه لربه لكنود لكنود لكنود مم.
وإنه على ذلك لا في عندي في عندي حضرتك وإن وإن في واو صغيره كده صح أيوه الواو الصغيره دي لازم تنطق دي واو ماديه وانه على ذلك
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لا لا لي لحب الخير لشديد وده اللي كنا بنتكلم فيه النهارده كنا بنتكلم على الهيئه لابد من هيئه للكسر وهيئه للضم وهيئه للفتح هي بس عشان ال- الكسرة والضمة وال- والكسرة اللي بعديها اه فهي دي اللي ملخبطة بس شوية لا محتاجه بس حضرتك تحقق الهيئه بس اه اه ان وإنه- الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد مم.
وإنه لحب الخير لشديد تمام أفلا يعلم إذا لا مفيش واو هنا بقى أفلا- يعلموا لا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور مم.
وحصل ما في الصدور مم.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا لخبير لا خبير لخبير بارك الله فيك شكرا بارك الله فيكم يا عبد الرحمن سلام عفوا معانا ايات السلام عليكم معكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ايات ازيك يا شيخ أشرف
في نعم والله يا ايات ايه صلى على النبي أسعد أسعد اللهم صل وسلم على سيدنا. ها
ممكن أقرأ العاديات آه، قراءة العاديات ممكن أعوذ تدفعي كام طب تدفعي كام بالله.
الاول أيوة، ماشي تدفعي كام أعوذ- ماشي أعوذ لا قولي الاول تدفعي كام مش هتقراي لما تقولي هتدفعي كام
سبعة سبعة ونص ها سبعة سبعة تلاتة لا تقولي تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم صل وسلم.
بس كام اقراي بقى كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثر فالمغيرات
فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا
إن- إن الإنسان به لكنود وإنه على ذلك لشهيد
وانه وإنه الحب الخير لش- لشهيد لشديد شديد ممكن أقول التحفة؟
او ممكن تقولي التحفة
تتقطع
انا اسمعك اسمعك يا ايات
ممكن أقول التحفة؟
ممكن اتفضلي يقول رب لنوني إن أسكن ولدتني هي أربعة أحساب أختبيني الأول الأخر قبل أحرف الحرف نوتي بس هنتعري فيها زم هان ثم علم حياء المهمل ثاني ثم غين خاء الم- والثاني إضغام بغير غن بستة اتت بستة أتت فيرمدون عندهم قصابة بارك الله فيك يا ايات لكن
بارك الله فيك آه، معانا الاستاذ طه من الشرقيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا شيخ طه
السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مين معايا ازيك يا شيخ أشرف ازيك عامل ايه مين معايا طه ازيك يا شيخ طه وسلم اخبارك ايه طه طه
أنا في المعهد ها أنا في المعهد انت في المعهد أو طيب اقرا سمعني بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات طبيحا فالموريات قدحا فأثرنا فالمغيرات فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فإن الإنسان لربه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه الحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير بارك الله فيك يا طه بس خد بالك من الالفات اللي انت عمال تزودها دي إيه؟
بارك الله فيك معانا اتصال تاني ممكن اخويا
معانا الح- الحاج عطيات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ازيك يا بحضرتك أستاذ حاج عطيات أشرف؟
الحمد لله في نعم ازاي والله صحتك في نعم والله الحمد الله لله يخليك ربنا يبارك في حضرتك يا رب امين يا ربنا واياكم ان شاء الله أع- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطاني الشيطان الرجيم احنا هنتكلم بقى الحلقه الجايه ان شاء الله عن الحركات مم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به ده مفيش الف هنا بقى فأثرنا به فاثرن نقعا.
به فاثرن به فأثرنا به لا ما قلتش اثرنا بص آه، حضرتك لما تفتح فأثرنا على الفم طول.
كده بيجيب آه.
الف مم.
فأثرنا به لا نقعا فاثرن به فأثرنا به نقعا مم.
فوسطنا به جمعا فوسطن به فوسطنا به جمعا طب بص في المصحف كده حاجه عطيات نعم هتلاقي في اثرنا آه.
مفيش الف ايوه اه فوسطنا حكايه الالفات دي مفيش الف آه.
فناخد بالنا حاضر.
فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا فاثرنا به لا، ن- ما قلتش فأثرنا- أثرنا.
فاثرنا فاثرن به طب فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود لربه لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لشهيد لشهيد وإنه لحب الخير لشديد الخير لا لحب الخير لحب الخير لحب الخير لشديد مم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا حاج عطيات معانا هاجر من الجيزه السلام عليكم
عليكم السلام ازيك يا هاجر الحمد لله اقراي يا هاجر انت رحت اه فين عايز اقرا العاديات طب اتفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن ليه الرحماني الرحمن الرحيم هم.
والعاديات ضبحا فالمور ضبح ضبحا فالموريات قدحا فالمغرات صبحا فالمغيرات
ف- فأثرنا به نقعا بص اسمعيني من التليفون يا هاجر فأثرن به نقعا ماشي فأثرنا به نقعا بصي اسمعي مني كده قولي زي ما بقول بالظبط فأثرن به نقعا فأثرنا به لا نقعا فأثرن به فأثرنا به ايوه كده ممتاز قوي يا هاجر هم.
فوسطنا به جمعا إن مم.
الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد مم.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا صدق هاجر الله العظيم بارك الله فيك يا هاجر معانا الأستاذ خالد من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ خالد ازيك يا مولانا اشتقنا ليك كثيرا يا شيخ خالد ربنا يبارك فيك يا سيدنا الله احنا يكرمك أكثر حبيبي.
والله ربنا يبارك فيك والله حتى مش عارف اشوف البرنامج عشان الامتحانات يعني انا بكلم حضرتك ورايح امتحان كمان شويه والله ربنا يوفقك ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله اللهم امين احسن الله اليك وعليك ان شاء الله اقرا ان شاء الله ان شاء الله اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا شيخ خالد دايما تمتعنا كده بالقراءه الطيبه يعني معانا اخر اتصال الاستاذه عائشه من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بحضرتك
شكرا اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أه، أقرأ بورش آه، اتفضلي حضرتك ان شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فاثرن به نرقق الثاء بس فأثرن به نقعا تمام
أه، أرقق الثاء الثاء فاثرن ما قلتش فاثرن
فأثرن به نقعا مم.
فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود مم.
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيك يا استاذه عائشه ده كان اخر اتصال وجالنا رساله SMS نجاوب عليها في الوقت المتبقي آه انس ولا جان في سوره الرحمن مد لازم كلمي مثقل هل لا يوجد بها مد عارض للسكون وقفا لان الالف بعدها حرفان لا انا عندي النون مشدده لما اقف عليها هقف عليها بنون واحده لكن بزمن زياده في الغنه اي حرف مشدد عندي في القران هقف عليه وجاء قبليه حرف مد بيسمى مد عارض للسكون بس ده مد عارض لازم فانا باخد اقوى السببين اقوى الاسباب ايه اللازم طبعا لازم اقوى اقوى الايه المدود فبمد ست حركات يعني أنا لو بقصر العارض او بوسط العارض لو العارض بقصره اثنين او بوسط العارض اربعه في هذا الموضع عندي ست حركات تمام آه طيب السؤال الثاني كيف نبدا بكلمه اضطررتم وايضا المد فيه يستحيي السؤال مطلوب منه آه، الفصل بين الضاد والطاء تمام فأقول إيه إض طا إض طررتم تمام آه فمن اضطر فمن اضطر ما اقولش فمن اضطر ده خطأ ولا اقول فمن اضطر ده خطأ لازم افصل مخرج الضاد عن مخرج الطاء واحنا لما نوصل للحروف هنتكلم عليهم بشكل شيء من التفصيل وهنبين الفرق بين الضاد والطاء في المخرج وده خطأ منتشر هو ابدال الضاد بطاء كتير من الناس بيقول فمن اضطر فمن اضط لا هي فمن يضط وايضا المد في يستحيي المد في يستحيي هنلاقي عندنا في المصحف ياء معكوفه على السطر ودي من الاخطاء برضه اللي بيقع فيها بعض اخواننا في اسقاط الحرف المد ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ان الله لا يستحيي عندي ياء مكسوره بعد الحاء الساكنه وبعديها راس حاء مقلوبه على السطر ماده حي كلها فيها ياء ايه فيها ياء ثابته في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تثبت في ايه في الرسم العثماني فرسمت بشكل مخالف الرسم العثماني بحاء مقلوبه على السطر كده بتسمى معكوفه طيب ده من قبيل مد هنتكلم عليه اسمه مد التمكين يعني بعض العلماء عرف هذا المد بانه ايه بيسمى بمد ايه مد التمكين طيب ايه المطلوب مني مطلوب مني ان انا اثبت الياء الساكنه حتى لا تقع وتعريف التمكين هقوله بشكل سريع كده عرفه بعض العلماء وقال هو تمكين القارئ من نطق يائين أو واوين أحدهما حرف مد مخافة الإدغام أو الإسقاط هنا مخافة الإسقاط يعني ما أقولش إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة أو أمد حتى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا طب فين الياء يستحيي يحيي ولينا كلام مع يحيي ويستحيي لأنها ساعات بتوصل بغير بدون رسم إذا التقت بساكن لينا كلام فيها إن شاء الله في اللقاء القادم بعد ما خلص حلقتنا نتكلم على بعد ما خلاص كلامنا عن الأخطاء الشائعة في الحركات ومدخل المدود هنتكلم عن مادة حي في القرآن وإيه الأخطاء اللي بنقع فيها وهل عند الوقف عند البدء الوقف عليها في يحيي الله هنا في الموضع دوت اما اقف اقف بياء ولا ما اقفش بياء ده كلامنا ان شاء الله باذن الله تعالى في الحلقه القادمه لان الوقت انتهى وانا م- يعني حابب ان انا اتكلم في هذه المساله لتوضيح بعض الامور لان في خلاف بين اهل العلم في الوقف على ماده حي اذا التقى بساكن او كلمه حي او يحيي اذا التقى بساكن يعني آه، في نهايه الحلقه آه، اشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه كما اشكر كل من اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر واشكر ايضا باسمكم كل القائمين على قناه الرحمه جزاهم الله عنا خيرا وجزاكم الله عنا خيرا ألقاكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم آه، على مائدة القرآن مع حكايات الحروف ومع استكمال الأخطاء الشائعة في حروف المد والحركات أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حامل القرآن قد خصك